السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا الصباح وكل صباح ما يساعدنا على البعد عن بلاد الأتراح وأن يسكن قلوبنا ما يؤهلنا إلى بلاد الأفراح وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبكم ويأخذ بقلوبنا إلى ما يحب ربنا جل وعلا ما زال حديثنا عن أبي ذر عن الرجل شبيه عيسى عليه السلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر وسبحان الله هذا الحديث ربما يقرأ وهذا الأثر ربما ينظر إليه المرء وهو مشغول بأبي ذر وهذا حسن فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشجع وكان يثني ودي من ضمن الحاجات يمكن أدندن عنها عليها كثيرة أن بعض الناس يتعامل مع موضوع التشجيع وموضوع المدح المنضبط الذي لا يؤدي إلى فتن بطريقة فيها قدر من الوسوسة والهستيريا فيمنع أبدا أي ثناء ولا أي تزكية ولا أي تشجيع رغم أن كتاب وكتب الآثار وكتاب صحيح البخاري وغيره تلاقي دايما كتاب اسمه فضائل الصحابة بل كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي وغيره كتاب أصلا ما هو إلا في فضائل هؤلاء وذكر الآثار التي مدحت هؤلاء وأثنت عليهم خيرا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول للصحابة وبذر موجود ويقول كده ويقول أمين هذه الأمة أبي عبيدة ويقول أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه كل دي أثار يعني كلها ثناء وتشجيع لهؤلاء الكبار فسبحان الله تجد كثير من الأفاضل الذين يعلمون الناس ويربون الناس تجد شحيح جدا جدا جدا في التشجيع وتجربتي الشخصية تجربتي الشخصية بالاحتكاك بالكثير ممن ابتلوا بهذا الباب ان الموضوع عنده هو طبع اكثر ما يكون عنده تاصيل شرعي فعشان ما يغيرش طبعه بيتترس بالنص هو طبعه قدر من الجفاء والشده الطبع بتاعه في قدر من الجفاء والشده فيترجم ضعفه وقله التشجيع بتاعه بايه يقول لك إن المدح ممنوع في الشرع مين قال لك إن هو ممنوع؟ المدح ليس ممنوع على الإطلاق نعود إلى أثر رسول الله فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر رضي الله عنه لو أنا قلت لحضرتك صف لي عيسى بن مريم وتكلم عن عيسى المرفوع عيسى الوجيه عيسى المرفوع بل رفعه الله عيسى الوجيه وجيه في الدنيا والآخرة لو قلت لك أوصف لي عيسى أكاد أجزم أكاد أجزم أن أكثر من تسعين في المية لن يقل لي أن عيسى متواضع مش هيقول لي من ضمن الأوصاف أنه متواضع واخدين بالكم هيقول لي أوصاف كتير لكن لن يحضر في كلامه ان من اجل صفاته انه متواضع طب احنا جبناها من إيه؟ من هذا الاثر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اثنى على تواضع عيسى واخدين بالكم فالمعنى ده مهم جدا جدا ناس كتير ممكن لا تنتبه ليه في اوصاف موجوده في القران عن بعض الانبياء برضو ممكن تغيب عننا زي وصف الإخلاص لموسى أو كان مخلصا نادر إنك تلاقي حد يجي يصف موسى الكليم يصفه بالإخلاص فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا فما زال الحديث عن هذا الرجل المتواضع شبيه عيسى أبو ذر الغفاري رضي الله عنه واتكلمنا إن هو كان عنده رغبة شديدة جدا في التغيير وكان عنده رغبة داخلية إن يكون مختلف عن البيئة اللي هو فيها لأن أبو ذر كان غير راضي عن القبيلة اللي هو عايش فيها وكان يتمنى إن هو يبدأ يحصل فيه تغيير فسبحان الله وده معنى مهم جدا إن أبو ذر كان مولود في بيئة كلها قطاع طريق بيئة إذا صح التعبير بالفط... بالكلام اللي احنا بنقوله ناس مجرمين ناس بلطجية ناس بيثبتوا الناس على الطريق وتخصصهم كمان معظم الناس اللي كانت بتمشي عندهم كانوا ناس إما ما بين قوافل تجار أو حجيج يعني بيثبتوا الحجيج يعني يديك أمل أبو ذر الغفاري إن مهما كان الإنسان في بيئة مليانة بعد عن الله سبحانه وتعالى وإن أبا عن جد إن كل البيئة فيها مشاكل لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يقذف النور في قلب إنسان ويهيئ له رضا الرحمن سبحان الله يوفقه لكل خير هو كان عنده رغبة جواه رغبة ممكن ما تكونش ظاهرة للناس لكن هو من جوه عاوز مش قابل الوضع اللي هو فيه مش مرتاح للجو ده حاسس ان في حاجة غلط فمنتظر اي بصيص امل حد يتكلم حد يقول اي حاجة وده يقول لك اهمية الدعوة الى الله سبحانه وتعالى واهمية انكار المنكر واهمية نشر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا الامر يخليك ان في ياما ناس بينهم وبين الجمال والاستقامة والنور والضياء ان كلمتك توصل لهم ان الكلمة بتاعتك توصل لهؤلاء سبحان الله واتكلمنا بعد كده ان ابو ذر لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم واعلن اسلامه اصر ان هو يظهر الاسلام امام قريش وبالتالي ايه اللي حصل له ضربوه طبعا اللي لسه بيسمعني النهارده في اللقاء محتاج يسمع اللقاءات الثلاثة الماضية عشان يكون ايه الفكرة ويسمع القصة كلها فلما ضربوه استفدنا ان الانسان احيانا المشاعر بتاعته ممكن الاندفاع فيها وعدم ضبطها يؤدي الى ما لا يحمد عقباه فهو اندفع جدا لما اعلن اسلامه وتصرف تصرف نصحه النبي ألا يفعل نصحه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفعل لكن وده سبحان الله تلاقيها في ناس كتير لسه مهتدي الهداية الرسالية قريبا وهي لسه مرتدية زي أمهات المؤمنين فتلاقي عندها اندفاع رهيب فإيه هو الاندفاع؟ فتلاقيها طريقة الكلام مع أسرتها طريقة الكلام مع أصحابها بقت فيها تنفير وشدة وفيها قدر ما من ربما التعالي الظاهر وهي لا تقصد فتلاقي في ناس كتير ممكن يبتلوا بهذا الأمر وهم مش واخدين بالهم بسبب ايه الاندفاع هنا اللي اللي يهز بالاندفاع ده ايه وجود مستشار أمين في حياتك بصراحة لا أثق أبدا ولا أعول أبدا على إنسان أو إنسانة لا كبير لها لا أعول أبدا على إنسان لا كبير له لا كبير له يستشيره لا كبير له يرجع له ويكون هو واثق في دينه وعقله وحكمته الإنسان اللي ماشي بدماغه وماشي بفكرته لا أريكم ما أرى لا يرجى له خيرا سبحان الله فالمعنى ده مهم جدا جدا جدا فتلاقي في ناس عندهم مشكلة محترمة مشكلة ضخمة حتى في المشاكل الأسرية فتيجي زوجته تقول له إيه طيب ما رأيك إن إحنا نستشير حد من أهل الثقة أو حد من أهل الديانة ليه وأنا صغير أنا مش فاهم أنا مش عارف إيه أنا فاهم كل حاجة أنا فاهم إيه اللي بيحصل في كوكب عطارد تيجي تقولي لي إن أنا أسأل مش عارف مين وكلام بقى من اللي هو يعني كلام لا يليق وعلى فكرة اللي بيتكلم كده مش ده لنضجه يعني في واحد بعت لي بيقول لي هو أنا ينفع أقول لمسلم هابي نيو يير قلت له هو أنت ليه لسانك معوج هو يعني أنت يعني هو أنت فاكر إنك عم بتقول باللغة ديت إنك بتبهرني أنا كمسلم يعني يعني أنا كمسلم عم لسانك بيبقى كده بحيث أنت بتاخد مساحة في قلبي اللي أنت هتاخد منهم الانبهار عشان اتكلمت باللغة دي معاهم ودي مش لغتهم اتأكد إن الإنسان ده عنده دنو اللي يحطك في مكانه عشان لسانك تعوج وانت بتكلمه بلغه غير لغته وغالبا الجماعه دول غالبا ما بين ناس عارفين اللي عنده نقص كالسيوم وعنده نقص مش عارف فيتامين د وكده في ناس عندها نقص هويه عنده نقص هويه نقص افتخار فبيكون عنده يعني بس انت بتقابلها مع مين عارف عما تدخل عند حد نفسي او تدخل عند حد متخصص في مثلا جراحه ولا اي حاجه ولا ايه ولا عظام فيشوفك ماشي بطريقه كده معينه يقول لك عندك كذا لا او بتاعه كده يقول لك اعمل تحاليل فتيجي تعمل تحاليل واشعه تلاقي كلامه صح ليه؟ أصل هو هو هو مش هو شغال دكتور ليه يعني؟ عشان يبيع لب ده تخصصه فانت خلي بالك برضه عند اي حد عنده عزه دين وعنده عزه نفس على طول بيعرف على طول عندك ايه مشكلتك عندك نقص هويه خلاص وفي ناس عندها محو هوية وده بقى يعني مشكلة كبيرة المهم نرجع ففي ناس تلاقيه يقول لك لا انا مش بستشير انت فاكر انك عم بتعمل كده بتكون ايه لا عندك نقص ازمه عندك في ازمه في في, في طريقه التفكير ديت يعني انا اتفهم انك رافض تستشير فلان بعينه قريبك بقى السن الصغير بتاعه والكلام ده كله وان كان اصلا الانسان لا لا يعاب ان سنه اصغر منك بالعكس ده قد يفرحك ان في واحد اصغر منك وانضج منك وممكن يفيدك اسامه بن زيد امير على جيش في ابي بكر وعمر وكبار الصحابه انصار ومهاجرين في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب امير مكه وعنده 18 19 سنه والصراحه يعني انا لقيت المعنى ده موجود كتير عند كثير من الرجال فيما يتعلق بالاستشارات الاسريه عنده أنفة يعني أنا متفهم لو زوجته تقول له تعالى نستشير طنط ليلى ماشي بقى ست وبتاع لا يا عم لكن تقول لك نستشير رجل أو داعي أو مصلح أو تربوي أو أيا كان ورجل مشهود له بأنه لديه دربة في هذا الباب ثم ترفض فأنا شايف إن ديت أحد الآفات اللي, اللي الناس ما اللي كتير ما تربش عليه على المعنى ده مهم نرجع نقول ان ابو ذر الاندفاع ده كان سببه كذا كان الجيل بتاعي كان بعضهم لما كان يهتدي ويهديه الله سبحانه وتعالى فكان ممكن عاوز يقنع والداه بالتلفزيون لا ومش عارف ايه والحاجات الغلط فكان يروح طالع وقاطع الاريال يقطع السلك بتاع الايه الدش والحاجات دي فده كان اندفاع في غير محله خالص في امهات النهارده عندها يعني اندفاع رهيب في بتحاسب ولادها على القطمير والقنطير حاجه صعبه خالص ويا ريت وبتحاسبهم عليه بتحاسبهم على ما لم يوجبه الله من فوق سبع سماوات من فوق سبع سماوات لم يوجب على الطلبه وعلى الناس اصلا النافله ربنا ما أوجبش عليا صلاة النافلة ما أوجبش عليا الأذكار مش واجب فأنت يعني لازم الأمور التي لم يجيبها الله سبحانه وتعالى يكون عندك فيها الحث الخفيف وبالتدرج هتلاقي بعض الناس بتحاسب وبتشد مسائل بتكون فيها خلاف فقهي معتبر جدا والعلماء الكبار على على خلاف فيه وفي أدلة لكل الأطراف والموضوع فيه خلاف سائر تجد للأسف الشديد ال- بعض الأمهات وبعض الآباء يعني كأن المسألة ما فيهاش إلا القول بتاعه فيشد جدا جدا جدا فيكون في بعض الايه الحاجات اللي فيها قدر من عدم السيرة استفدنا من قصة أبي ذر إن التوبة فيها قدر من المشقة إن في قدر من ال- يعني الفواتير اللي هتدفع واخدين بالكم التوبة فيها فاتورة أنا أعرف ناس كتير جدا فيها خير بس ما عندوش استعداد يدفع الفاتورة ما عندوش استعداد للترك يقول لك أنا بص أنا هكون معاك وعادي جدا وأحضر دروس وبتاع وما أسيبش ولا دارس والقصة دي كلها لكن أدفع فاتورة لأ إيه الفاتورة اللي هي مثلا ليها علاقات غير جيدة شرعا فما عندهاش استعداد إنها تدخل الطريق ده وتسيب العلاقة هو في ناس معاها آه هو لابس عباءة الدنيا عاوز يدخل الآخرة يقول لربنا أنا هدخل بالعباية دي ولذلك في بعض الأطروحات كانت بتدمر الشخصيات دي فتيجي تديها مخدر ودايما نقول إن الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من المرهم المريح الدواء المر أفضل وأرحم بيك ألف مرة من المرهم المريح المسكن لأن لا يعالجك فتلاقي في واحد بيسمع مبتلى بسماع ما يبعده عن القرآن لأن قلبك زي الإناء لا نحط فيه عصير منعش لا نحط فيه زنجبيل سخن فالكوباية مش هتاخد الاتنين ولو خدت الاتنين هتلاقي حاجة كده ملهاش لا طعم ولا لون ولا ريحة ومش مستمتع فالقلب ما يستحملش الغناء القلب الايه القلب المريح والقلب ال- يعني السليم ما يرتاحش للغناء واخدين بالكم فايه اللي بيحصل فيجي واحد يقول له ايه ما تيجي وخلينا وتخليك م- وتبقى من اهل الاستقامه يقول له اصل انا بسمع اغاني يقول له تعالى في اغاني عندنا ده الشيخ بعد الدرس بي بيقول حد يذكرنا بالله وبنطلع ننشد ومعانا ربابة كده ومعانا مش عارف عود و- والأخ بيجي بالبيانو الأخ تامر معاه بيانو وبيجي في آخر المسجد كده ورا في الصندرة والدنيا جميلة يعني تعال أصل أنا الصراحة برضو مش هينفع أجي عشان أنا يعني مرتبط بحد كده وبتاع فأنا بحب لارا آه، معايا في الجامعة يعني أه لا عادي جدا ما عندنا له ال- ده الأخ عبد الرحمن بيجي مع الأخت خديجة شوف اللي بيأذن ده اه ما بيجي وما هو برضه سبحان الله مش دي دعوه ما هات لارا في ايدك وبرضه سبحان الله تستفيد من عمه الشيخ خلاص وبنت عمه الشيخ في ال- عند النساء ما شاء الله هتعلمها ازاي آه، تهتدي وازاي مش عارف ايه والكلام ده كله كلنا بنحب ربنا كلنا قلبنا سليم وديننا اسمه السلام والجنة اسمها السلام وربنا يريد لنا السلام والله محبة كلنا بنحب بعضنا فتلاقي في الآخر خالص إيه أحيانا كنت أقعد مع بعض الشباب اللي بيكونوا في البيئة ديت فبيقول لي أنا من ضمن الحاجات اللي فوقتني قلت ده طب هو إيه الجديد اللي في حياتي إذا كنت هاجي مع لارا وهاجي هسمع بيانو وهاجي اعمل كده طب ايه الفرق اللي بيني وبينك طب ليه انت مسمي نفسك مهتدي وليه عامل لنفسك يعني جو انك دول المستقيمين طب ما فبيقول كنت اجي كده في وقت كده اروح ناحية ايه احس ان انا ايه خدت قلم على سهوه كده فاقول ايه ده طب هو ايه الجديد طالما هنوزع وجبات مع بعضينا ونسافر مع بعضينا وننسق مع بعضينا ونقعد مع بعضينا وانا ما شفتش سبحان الله بيئه دعويه فيها اختلاط الا والمقال بتاعها كتير منهم مش هقول لك خلع بقى زي امهات المؤمنين لا بشعرها وعادي جدا وصفحتها بعد ايه بعد ما كانت في اقصى اليمين ليه لان دين الله لازم يحترم يعني لازم يحترم لازم تحترم القواعد اللي وضعها من خلق الناس لان اللي خلق عارفين كده ال- عارفين الموبايلات اللي هي ضد الميه اللي هي ما ينفعش تنزل الميه فيجي مثلا واحد المخترع اللي اخترع الموبايل ده ولا صنع الموبايل ده كاتب مكتوب عليه مثلا ممنوع يتعرض للشمس ممنوع يتعرض للمية انت تعمل نفسك من ما اي حاجه نيروبي ومش واخد بالك بقى وتنزل بيه المية فاول مرتين ثلاثه ما بص في الثالثه ما لقيتوش فايه اللي حصل باظ ليه لانك ما احترمتش آه، رؤيه الايه الصانع للموبايل ده ولله المثل الاعلى اللي خلقك قال لك ما خلا رجل أنزل دين فيه ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما لك بقى تقول لي أصل أنا لا عادي ومفيش حاجة وعندنا في المعادي بنبقى قافلين على بعض الباب وبنتكلم عادي جدا وعمرنا ما حصل أي حاجة وبتاع والكلام ده كله أنت كلامك صح أنت كلامك أنت ص- يا عم أنا ه- أنا مصدقك إن فعلا الفترة اللي فاتت ما حصلش حاجة بس أنا هقول لك على حاجة الحاجات دي هي نصاب زي نصاب الزكاة كده بتتعمل تلات أربع مرات اه الخمسة طبة الميزان بتروح في حتة تانية بقى فما بتحترمش لحظات ضعفك وقواعد الصانع قواعد الشريعة فايه اللي بيحصل خلاص بتروح خارج ايه فتلاقي بعض الناس يقول لك لا عادي وانتوا دايما تضيقوا علينا المهم نرجع نرجع ونقول ان ابو ذر علمنا ان التوبه ليها فاتوره هتدفع يا جماعة ده دخول الطب ليه فاتورة دخول الهندسة ليه فاتورة أقول لك على حاجة نجاحك في رابعة ابتدائي ليه فاتورة دلوقتي على الجديد نجاحك في في في الثانوية ليه فاتورة فاتورة إنك لعبك بيقل البلاي ستيشن بتاعك بيقل الجيم بيقل الكورة بتقل اللعب مع زمايلك بيقلوا آه، ماما ليل نهار تحصرك خد تعالى ما تتأخرش الساعة 11 بالليل الحق يا حاج شوف الولد راح فين جه منين قوم أبوك عليك أبوك يقول لك أقسم بالله لو ما جيتش هيبقى ليلتك وبتاع في فاتورة إنك ما مش هتخرج بالعربية ولو خرجت بالعربية هتخرج من قلب بابا حاجات كتيرة قوي بتحصل صح ليه فاتورة بقى لازم إيه عشان الثانوية العامة عشان عنق الزجاجة تطلع من عنق الزجاجة تدخل في عنق البرميل بعد كده المهم فالدنيا فيها فاتورة هتدفع طب والآخرة أحسن حاجة بقى أحسن حاجة إن فاتورة الآخرة فاتورة روعة ليه؟ لأنك بتدفع فيها عارفين ايفون 16 14 لو في واحد بيعرضه عليك ب 7000 جنيه تشتريه وجديد تشتريه تدفع فيه ها تدفع فيه ولا ما تدفعش مش هتدفع فيه 7000 جنيه طب 700 جنيه طب 70 جنيه طب 50 جنيه ما تدفعش فيه انت هتسرح انت ممكن تدفع فيه كل الخمسينات اللي عندك فلو اتعرض عليك ب 50 جنيه هتدفع صح وتشتري جنة عرضها السماوات والأرض وقلب ساكن وصلاح بال وانشرح صدر وراحة عقل وسعادة داخلية يدفع فيها قد ايه تدفع فيها قد ايه هي دي وبعدين بقى سبحان الله العجيب في الدفع بتاع الآخرة إن ما من هم دفعته وما من ترك إلا ولا بد وأنا عارف كلمة لابد دي مقصودة إنك تاخد مقابل ليه في الدنيا قبل الآخرة من ترك شيئا نكرة تفيد اللي بأي شيء من ترك شيئا لله عوضه الله الله من يعوضك ربنا اللي هيعوضك أنا مش بقول لك في واحد غني في الحي ولا واحد بقول لك كريم في العيلة ولا واحد بقول لك يعني من الناس الأثرياء في الوطن العربي الله هيعوضك عوضه الله خيرا منه ليه؟ لأن الله يغار الله يغار أنت قدمت هذا سبحان الله العمق ده الإنسان عما ياخد باله ويعيش على المفهوم ده يدرك كويس أوي إن فاتورة التوبة فاتورة التوبة مدفوعة من الحاجات الجميلة جدا اللي استفدناها في قصة أبي ذر إن أبو ذر رضي الله عنه لما رجع للقوم بتوعه ورجع لبلده ايه اللي حصل اول حاجه بداها بدا يدعو الله الى الله سبحانه وتعالى صح بدا يغير الناس غير دعا اخوه ودعا مامته والاثنين جم والدته وأنيس أسلموا ويظل ما يقرب من أكثر من 15 سنة يدعو فيها القوم رغم بعده عن النبي صلى الله عليه وسلم ودي بنستفيد منها فايدة في غاية العمق إيه الفايدة ديت أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتأثير في الآخرين أفضل الوسائل اللي تحميك من المعصية والفتن ودي من سبحان الله لا يفهم ما أقول إلا ما ذاق اللي بيدوق بقى ليه؟ لأن الدعوة بتكتر اللي شبهك وبتحميك وبتساعدك فبتلاقي إن في ناس كتير شبهك في المجتمع يعني استشعر كده أنت ساكن في الرحاب فمفيش حد خالص من أهل الاستقامة فبدأت تتصاحب على بعض زمايلك اللي في الجامعة وانت تتصاحبي على جيرانك وبعدين مرة في اتنين تبعتي مرة رابط مرة ولا ده في دار أيتام عاوزين مش عارفين ده في هنا مسنين عاوزين نزورهم تذكير بالصلاة تذكير مش عارف ايه اللي بيحصل تلاقي بعد سنة اتنين سبحان الله بقى ابنك ميسرة بيخرج مع ابنها أسيد ويروحوا النادي وأسيد وميسرة وهم بيلعبوا في النادي يسمعوا الأذان فيروحوا موقفين اللعب وبعدين يعملوا إيه؟ يروحوا يصلوا فهم هم بيصلوا فيبدأ عبد الرحمن يستغرب جدا انتوا رحتوا فين؟ فروحنا مع هنروح نصلي ونيجي طب بقى بس اصل احنا دلوقتي ده باقي خمس دقايق ده باقي عشر دقايق وطب يقول له ايه لا نصلي ونيجي مع اصل المغرب ما فيش وقت قليل قوي يعني تعالى عبد الرحمن لو عاوز تيجي فعبد الرحمن اول يوم ما راحش تاني يوم ما راحش تالت يوم ما هيدان يلعب هيدان واقف كده منتظر طب ما اروح فراح عبد الرحمن فلاقى الامام هناك آه الشيخ محمود سلم عليه وقال له ازيك وعامل ايه ازيك عبد الرحمن فهو انبهر انت عارفني كمان قال له انا سامعك وهم بيقولوا لك يلا عبد الرحمن وما شاء الله وبعدين راح حاطط لهم متر من عربيه للعود بقى ولا عبد الصمد فشموا عبد الرحمن ايه ده مش ده العطر اللي بابا وماما بيحطوه بس العطر ده انا شميته مره على باب الحرم ويبدأ بقى قلبه يتخطف ويبدأ عبد الرحمن بقى يقول له عم الشيخ أنا ممكن أقرأ زيهم القرآن ويبدأ عبد الرحمن يحفظ القرآن وبعدين مرة عبد الرحمن بعد شهرين يقول له عم الشيخ والدتي بس كانت عاوزة حضرتك ممكن بعد إذن حضرتك هي واقفة بره فيطلع الشيخ فتقول له إيه والله هي أخت عبد الرحمن مي هي توأمه وكانت نفسنا نحفظها قرآن فحضرتك ما تعرفش حد هنا فيقول لها والله عندنا هنا المعلمة نرمين بتيجي كل يوم اتنين فممكن حضرتك تقدمي وإن شاء الله تجد الخير ونرمين تستلم مي ومي تبقى في يوم من الأيام من أهل الاستقامة والدنيا تبدأ والخير يبدأ ويبدأ بعد كتير تلاقي بعد 17 سنة أشهر مسجد في الرحاب موجود في فيلة نرمين لما اتجوزت اشترطت على زوجها إن الدور الأولاني اللي تحت نحوله مسجد عشان أنا إيه نفسي في أجر وبتاع والكلام ده كله وكان الخير كله بسبب إيه حاجات بسيطة خالص واخدين بالكم فالشاهد إن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فكلما بلغت كلما زادت العصمة كلما بلغت كلما زاد الخير والتأمين عشان كده المسلم الوفي صاحب العقل الألمعي يجعل إن كان واعيا صادقا في دعائه كما يدعو لوالديه بيدعو لأهل الدعوة يدعي لهم أن ربنا يثبتهم وينشرهم وينتشر خيرهم وينتشروا في الآفاق ويكثر خيرهم ويأمن قلوبهم ويحفظ عقولهم وأبدانهم ويثبتهم ليه؟ لأن دول صمام الأمان للأمة دول المتحدثين الرسميين دول اللي يعني نفسك أنت تدعي بابا ونفسك تقنع ماما فتلاقي مقطع لواحد منهم تلاقي واحد منهم كاتب خاطرة فالناس دي صمام أمان فخاصة في الوقت الجوع اللي الناس فيه الناس جعانة يا جماعة شفتوا غلاء الأسعار وبتاع مخلي الموضوع كله يبقى صعب السلع صعبة صح سلعة القلوب برضه صعبة ما عادش فيه فاستمسكوا بالدعاء وحافظوا عليهم حافظوا عليهم لأن دول أحد الجدران اللي ربما يكون بسببهم ربنا حامي حاجات كتير وحافظ حاجات كتير وإن دينك محفوظ بسبب الناس اللي زي دي ده الفل والياسمين اللي بتشمه بجوار الترع والقمامة فحاولوا تحافظوا عليهم حاولوا مش كل شوية تخبطوا فيهم حاولوا مش كل شوية تمسك معول وتهد وتهد حيطة منهم اه النصح بالرفق والنصح بحلم والكلام ده مهم جدا لكن سالوا الله أن يسددهم وسالوا الله أن يكثر هؤلاء ويكثر منهم وأن يزدادوا انتشارا ويزدادوا توفيقا ويزدادوا حفظا ليه؟ لأن هم كلما ازدادوا ثباتا وانتشارا ووعيا وحفظا كلما أنت أمنت الجيل القادم عشان هتيجي في يوم من الأيام تسأل تقول لي يا عم الشيخ يا معلمتي مفيش حد يحفظ ابني القرآن ما انت هديتهم ونسيت تدعي لهم فما عادش في حد خلاص بقت عملة نادرة عملة نادرة وكلنا محتاجين كلنا جعانين فحافظوا عليهم حافظوا عليهم لأن النعم دي نعمة نعمة كبيرة أوي وقلما غادرت نعمة قلما غادرت نعمة تقوم ثم عادت إليه شوفوا أثر ما قبل يعني من أول الألفية كده من أول 2000 ل 2010 شوفوا أثر انتشار الخير اللي كانوا متسببين فيه اللي معظم اللي بيسمعني دلوقتي ربما من الجيل اللي دول كانوا سببه في يوم من الايام مره في حد متضايق قوي من شيخه وزعلان فبيتكلم جنبي جنب يعني شيخ كبير يعني وبيقعد بيقول له ده عمل فيا وعمل وبتاع ومش عارف ايه والكلام ده كله فقال له يا سيدي ما تنشغلش بيه وخذ من غيره فبس ففي الاخر قال له تنصحني بايه؟ يعني بيقول لي لشيخنا تنصحنا تنصحني بيه فقال له كلمه جميله قوي ما زالت يعني في عقلي قال له انت كنت فين قبل ما تعرف الشيخ قال له لا انا ما كنتش ملتزم قال له ايوه كنت فين يعني احكي لي كده قال له اه كنت قاعد على القهاوي وكنت كده قال له خلاص اعتبر ان الشيخ ده كان دوره ان جابك من القهوه ودخلك الجامع سيبك منه بقى و قال له ان الحر يراعي وداد لحظه الحر بيراعي وداد لحظه فيا سيدي بغض النظر عن تفاصيل اما انت دخلت المسجد هو بقى ده انه يقول كلام بعض الكلام غير مؤصل شرعا وكان في كلام فيه خطا اتركه بقى اترك الكلام اللي هو قاله بس دايما اشكر ليه ان انت كنت يمكن زمانك دلوقتي كنت اشهر واحد بياع حشيش مغشوش في الحي حتى مش اصل كان وزمان ابنك دلوقتي اسمه بشله وبشلة ده كان واد بيثبت الناس وبيتم تأجيره كان ده مش ممكن كان زوجتك واحدة من الناس يعني اللي اللي سلوكها غير منضبط الراجل ده عصم جيل كامل ربنا عصمك وعصم أولادك وذريتك بسبب حاجة زي كده بسبب حاجة زي كده إن كان الشيخ ده طبعا أنا سبحان الله من يومها يعني وإن الواحد أعتقد يعني إن الواحد بقى صار أكثر أدبا حتى وهو يعاتب أو يرد على بعض من أخطأ ليه بسبب اللقطة ديت فاحفظوا جميل الناس زي الأم اللي ربتك وكانت سبب في وجودك نعمة الإيجاد إيه نعمة الإيجاد يعني إيه المشكلة يعني ما إيه ده بس الوالدين أح... ربنا جعلهم سبب لنعمة إيجادك عارف إن النعمة ديت من أجل نعم الله عليك لا عادي أنا مش شايف إن أنا موجود دي نعمة كبيرة عارف إن الكلام ده مش صحيح إيه الدليل بتاعه إنك أصلا متضايق إن أي واحد يعكر عليك حاجة في دنيتك فانت متضايق من ايه ان في واحد اذاك طب انت متضايق ليه لانك عاوز تحافظ على نعمه الوجود ان الوجود انك كانك موجود بطريقه كويسه ومبسوط والكلام ده كله فاي حد بيعكر عليك نعمه الوجود دي انت بتتضايق لو واحد جه يهددك في الطريق ويأذيك بتتضايق وبتخاف وبتحاول تستخبى طب ليه تحافظ على نعمه الوجود واخدين بالكم فالوالد والوالده ربنا استعملهم ان يكونوا هم سبب في نعمة وجودك وكمان ده ربوك وانت لسه طفل صغير وبعدين قصروا معاك لما كبرت قصروا معاك فعلا فنيجي نقول لك ايه بنقول لك لا شك ان هم اخطأوا ولا شك ان هم عملوا وعملوا وعملوا وعملوا لكن اياك ثم اياك ثم اياك اياك ثم اياك ثم اياك من ايه بقى انك تنسى وده ده لحظه أي واحد ابتلي بضعف الوفاء لا أقول وقلة الوفاء لا أعول عليه ما أقدرش أعتمد عليه ما أقدرش لا أدخله أبدا في بطانتي ولا يكون من المقربين ولا أستطيع أن أتعامل معاه لا في دنيا ولا في آخرة إلا اضطرارا لا اختيارا ليه هو كده إن الوفاء ده يا جماعة مش اللهم هاله ليه كانت تأتينا أيام خديجة أصل أنا وافي جدا لخديجة وافي جدا لخديجة فأي حد من ريحتها هكرمه وفاء ليها آه ليه فهو ده تتعلم الوفاء من نبي الوفاء تتعلم الوفاء من نبي الوفاء المدرس اللي كان سبب إن لسانك ينطق باللغة العربية لازم تكون وفي اوعى تكون اصلا ناس اسمه ده انت تبقى وحش قوي اما اقول لك المدرس بتاع اللغه العربيه بتاع الحضانه واولى ابتدائي فاكره اللي خلاك تقول الف باء تاء وبدات تقول اب ام وبدات تقول الله رسول وبدات تقول قران وبدات تفتح تقول بسم الله الرحمن عارف كل قعداتك بعد كده في اللغه العربيه كل دراستك كل قراءتك كل بسكك لموبايل كل ما بتقرا عربي الراجل الاولاني ده واخد اجرك طب انت بقى فاكر اللقطه دي طب بتدعي له يا سيدي مش هقول لك بتزوره واديته هديه الراجل ده خد واخد اجر زي المنشار كده طالع واكل نازل واكل فاكر اول واحد علمك الفاتحه عشان كده اوعى في يوم من الايام حد يسبق احفادك واولادك في تعليمهم الفاتحه ليه مشروع خلصان مشروع انجاز ملوش حد عشان كده البنت اللبيبه والاخ الذكي اللي كل شويه يجمع عيال العيله في اي مجتمع يقول لهم تعالوا ويعلمهم حته في الفاتحه ويخليهم يقروا وراه الاطفال الصغيرين ويجيب لهم شويه هدايا اللي هيقعد المجلس ده بس ليه ده تاجر تاجر بيحجز الفردوس الاعلى بالحاجات دي ليه؟ لأن الأولاد دول لو طلعوا يعني مش مركزين في دينهم آه في الآخر هيقرأ الفاتحة وهيصلي هيصلي كل دول في ميزانهم كل دول يعني اللي علم الراقصة واحدة ابتليت ليه بالآفة ديت ونسأل الله أن يتوب عليها ويتوب على جميع المسلمين اللي علمها الفاتحة وإن ما زالت أحيانا تصلي شوفوا رغم إن هي هنا بس هو لسه بياخد الأجر بتاعها في الخير ده طيب الناس دي مش محتاجة بقى انك ترا... تاخد بالك منهم وانك تشكرهم وانك دايما وافي ليهم حتى لو حصل بينك وبينهم هنات بعد كده بس لازم قلبك يكون يشهد الخير كافر رجل كافر مركز يعني ايه كافر يعني نار يعني سعير يعني ابو جهل يعني ابي لهب يعني مخلد في النار يعني لا يحبه الغفار كافر رجل كافر في يوم من الأيام عمل موقف شهامة مع نبي الوفاء النبي راجع من الطائف عاوز يخش مكة منعوه فمين راح واحد طالع اسمه المطعم بن عدي قال محمد يدخل وأنا اللي بحميه وهو داخل في عهدي خلاص في ذمتي محدش يتقرب منه كان زمان في مكة خلاص ده داخل انتهى لكم أن تتخيلوا الموقف ده موقف عادي صح؟ يعني قبل الهجرة كده بثلاث أربع سنين حصل الموقف ده اتعدي الثلاث سنين وتيجي السنة الأولى والسنة الثانية وتبدأ غزوة إيه بدر ويموت سبعين من كفار مكة ويتأسر ما يقرب من سبعين سبعين أسير آه إيه اللي هيحصل؟ السبعين أسير دول كل واحد منهم كل واحد منهم هيتفك بصفقة بإما بماديات أو يعلم الناس العلم والنبي ساوى بين العلم وبين الماديات أو يتقتل الأسير ده لو أمير المؤمنين اللي هو في ذلك الوقت النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده تتخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم يروح اي الكلمة عشان يعلن عن وفاءه مش قادر يكتم الوفاء اصل الوفاء ده عطر فيقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم عن الجبير بن مطعم بقى انا قلت المطعم بن علي الجبير ابنه بقى فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المطعم ابن عدي يقول لو كان حيا لو كان حيا ثم جادلني في هؤلاء النتنة الكفار دول الأسرى دول لأعطيتهم إياه لو كان حي وقال لي يا محمد اديني السبعين دول انا عملت معاك موقف قبل كده كنت هديهم له يا على الجمال في اكتر من كده اه ما ما تعرفش انت تفهم الكلام ده طالما انت بعيد عن الوفاء طب ما تستوعبوش مش هتعرف تستوعبه اصل عمتي وبرضه قالت في ابويا كلمه يا ابني انت مش هتستوعب اللي انا بقوله اللي انا بقوله ده دي عارف اما واحد مثلا بيتكلم في سته طب عن حاجات الطب واخدين بالكم عارف اما في واحد في سته طب كده بيتكلم عن حاجات طبيه درسوها في خمسه الجماعه بقى اللي هم في تانيه اللي في دبلوم صنايع مش لاقطين واللي في تانيه ثانوي مش لاقطين ما هو مش فاهمين هو بيقول ايه واخدين بالكم فاللي انا بقوله ده اللي بعيد عن الوفاء ما يفهموش ما يفهمش الكلام ده عقليه الوفاء دي عقليه هي شايفه اختها في حته تانيه خالص طول عمرها ليه؟ لا ما ما اقدرش ما اقدرش مهما عملت فارجع واقول ان الدعوه الى الله سبحانه وتعالى بتحميك ان الدعوه بتاثر فيك فكلما انت ادركت المعنى ده كنت وفيا للدعاء والحمد لله ان الوفاء قليل معاهم الحمد لله ان الوفاء قليل معاهم لسببين السبب الاولاني ان في ناس انتوا مش هتقدروا واحنا في الدنيا مش هنقدر نوفيهم حقهم مش هنقدر نديهم الاجر بتاعهم ولا هنعرف نقف معاهم فاخفى الله بعض ما لهم في الدنيا ليه عشان الناس ما تشتغلش عشان الوفاء وتشتغل عشان الايه الرد لا ده انهم مكملين عشان اللي اللي يكون اللي يديهم الوفاء الحقيقي هما من عملوا له الله سبحانه وتعالى فمن رحمة الله إن في جفاء تجاه هؤلاء إن في جفاء تجاه هؤلاء شوف عم يبقى في واحد إن ربنا جعله سبب إنه انتشلك من بيئة ارتكاب الفواحش وشرب المنكرات وكنت ضايع بمعنى كل ضايع والآن لا يمر يوم ولا يمر يعني شهر إلا وأنت ممكن تتريق عليه تتكلم عنه ومش عارف إيه وتذكره بشر كل ده ليه؟ أصل مش وقف معايا مش عارف يوم إيه طب أنا هقول لك إيه طيب أقول لك إيه إذا كان يعني أصل الحاجات دي مشكلة الحاجات دي هي مش دورة وهديها لك موضوع الشهامة ده وموضوع الوفاء وموضوع الرقي في الأخلاق زي الكرم كده أصلا أنا مش يعني هديك اصل مش اتيكيت هو يعني هقول لك تعالى ناخد دوره اتيكيت و لا لا لا الكرم ده سجيه فهعمل لك ايه اذا كنت انت يعني ابتليت بالقصه دي فاسال الله سبحانه وتعالى ان يلهمنا واياكم التوفيق لكن في ناس بيكون عنده عنده مح عنده المعنى ده اصله موجود بس كان محتاج ان حد يذكره فينكش يعني كانه بينفخ الغبار ال- على ال- ال- ال- الحاجة يعني هو فعلا عنده استعداد يكون وفي بس محتاج حد يذكره يبدأ يفوق فطبعا بقى أنا عارف إن في بعض الناس دلوقتي ممكن ما يكونش قال الأذكار كويس فتلاقي الشيطان دلوقتي يقول له إيه آه يعني هو أصلا بيقول لك عادي جدا إن بقى إن هم الدعاة يغلطوا ويخربطوا ويلخبطوا وإحنا ده نقول لا معلش نسكت أنا ما قلتش كده خالص يعني أنا بقول لك لا يا سيدي أنكر عليهم وبصرهم آه، وأقول لهم أنتوا حدتم عن الحق الذي علمتمونا إياه بس دايما تبقى مدرك إن هم الحق الذي علمتمونا إياه واخدين بالكم لازم تكون كده شوفوا سبحان الله سورة الحشر بتعلمنا الوفاء الناس اللي جم بعد الكبار بيقولوا إيه وهم بيدعوا بيدعوا إيه سبقونا بالإيمان مشغولين بمين باللي سبقوهم دول سبقونا وعلمونا فكل الشغل بتاعهم لا احنا هندعي ربنا بس مش هننسى الناس الجميلة دي مش هننسى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان بس كده لا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا جماعة الدعاء ده ما حد يعني الدعاء ده الدعاء ده يد- ي- بيتداق قبل ما بيتقال انت لازم تدوقه مستحضر مين اللي سبقك وبتقول بتبدأ تقول فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم من الحاجات الجميلة جدا في شخصية أبو ذر إن في يوم من الأيام بيقول أوصاني خليلي وبالمناسبة دي من المشاريع الخليلية ممكن تسميها بقى أو المشاريع المشاريع الغفارية المهم اعمل مشاريع بقى فين في خطتك الخطة بتاعتك ايه بقى اوصاني خليلي اوصاني خليلي ديت هاتها آه، هات كل اوصاني خليلي واعمل المشروع الخليلي اوصاني خليلي حبيبي قوي طب اوصاك بايه بقى يعني مثلا ابو ذر ابو هريره يقول لك اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بان اوتر قبل ان انام واوصاني بصلاه الضحى وثلاث ايام من كل شهر صلاه الضحى اللي بتقول عنها عائشه رضي الله عنها والله لو نشر لي ابواي لو ابويا ابو بكر أبويه وزوجته ربنا احياهم وطلعوا لي من قبري على ان اترك صلاه الضحى ما تركت ما ما عندها عندها موضوع خلصان تقول انا لو ابويا طب مين فيكم عنده ابوه مات وامه ماتت او احدهما يقدر يقول الجمله ديت بس يقولها عمليا ما هي ما كانتش بتقولها عشان تويتها ولا عشان سير علام النبلاء يكتبها في الايه في الكتاب لا هي بتقول انا الموضوع ده عندي ما فيه ته. فكان ابو هريره بيقول كده ابو ذر بقى بيقول ايه اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم انا ما اعرفش ليه الوقت بي يعني الوقت معاكم ايه هوا يعني كده شكل ابو ذر هيكمل معانا كمان حصه الله المستعان فاوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير بخصال من الخير ايه هي بقى الاوصان من الخير دي قال اوصاني بألا انظر الى من هو فوقي والله العظيم انا كنت قاعد مع ناس بقول لهم سبحان الله غمض عينك وحط صبعك على اي حته في الاثار السنيه آه، من كلام النبي او الوحي آه، سبحان الله لو خدت بالك لو نص جمله مش جمله كامله تيجي تطبقها تحس ان المجتمع ممكن يعني دربكه كتير تتحل يعني تعالى مثلا في الأو- في الخ... في الايه في المشاريع الخليليه دي والوصايا الخليليه دي تعالى نمسك كده كلام ابو ذر من النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي حاجه عجب عجب أوصاني خليلي بخصال من الخير إيه هم واحد أوصاني بألا أنظر إلى من هو فوقي يا يا لما تمسك الحتة دي وأن أنظر إلى من هو دوني تعالى تمسك الحتة دي كده بس وشوف دربكة معظم الناس بسببها المرأة الغضوبة اللي في البيت اللي مش عاجبها إيه عادي كل الناس عندها تلاجة خلاص فين ال deep freezer مش قلت لي هجيبهولك في دخلة السنة فين يا بنت الأسعار ومش الأسعار إيه يا سيدي خلاص سيبك من ده قلت لي ايه على الميكروويف طب ما احنا عندنا بوتاجاز طب وانا بقى كل يوم بقى الصبح كده ده ان انا بقى اعمل السندوتشات وبتاع والكلام ده كله ايه يا اخي فين فين وبتاع واعمل لي ملتحي واعمل لي اخ فين فين اوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء واوصيكم بالنساء فين يا اخي انت ما بتتوبش فسبحان الله اوصاني بالا انظر الى من هو فوقي وان انظر الى من هو دوني تلاقيها في الحياه حتى شوف سبحان الله حتى في البيت حتى في البيت آه، هو خد الصدر وانا خدت الورك يا ابن الحلال الله يهديك انت مركز في الحته ديت اه هو خد كوبايه شاي بلبن اكبر مني بصي بصي شوفي ويحطها جنب بعض اه هو ازيد مني فتلاقي سبحان الله ان حتى الاطفال بيشربوا الحاجات دي بدري اوصان بألا انظر الى من هو فوقي في امور الدنيا في امور الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كده بيقول لنا في الدنيا ما تبصش للي فوقك فطبعا انستجرام مخليك ايه مخليك بتبص مش للي فوقك للي فوقك باربع ابراج فانت م- هتتجنن ليه قاعد تمد عينيك فكل شويه م- م- مش راضيه عن جسمك ليه ما انت كل شويه قاعده ايه في جروب آه، روقوا على ازواجكم حريات لاخوات لازواجنا مش عارف ايه بتاع ايه فكل شويه تشوفي واختي تقولي مش عارف ايه وانا جسمي مش عارف ايه وال وكل شويه بقى البنات اللي بتطلع باللبس وتقول ده في نقاب جديد وفي مش عارف لبس جديد وتطلع لي اللي هي لابساه وتعمل لي شويه حركات فانت تشوف الحركات تعملي حركات في البيت انت اخرى واللي زوجك وتقولي له شوف وبتاع وانا جسمي ومش عارف ايه ومالك مهمومه كده مفيش لا انت مهمومه ليه مفيش وتروح معيطه ليه عندي اكتئاب ما بعد الاستجرام ايه اكتئاب ما بعد الاستجرام ده انا اعرف اكتئاب ما بعد الحمل ما هو برضه زيه كده ليه بقى لان شافت نفسها خلاص آه، انا انا حاسه ان انا عندي فلات في رجلي انا حاسه ان انا مش عارف ايه انا عندي تمزق مش عارف فين انا راسي انا رجلي انا اسناني انا عيني انا مش عارف ايه شايف الهالات اللي في وشي شايف الحبوب اللي في ظهري شايف اللي مش عارف ايه في ودني ايه اللي وصلك الحته دي انظر من هو فوقي يرجع لها البيت ماما وبتاع ومش عارف ايه ومتضايق ومبوز ومش عارف يسلفين 10000 جنيه ليه يا حبيب قلبي؟ عاوز اجيب موبايل طب ما انت معاك الموبايل ما عبد الرحمن جايب ووليد جايب وخالد جايب ومش عارف ايه واسلام قال لي انت باباك يا صعب قوي ايه ده باباك شغال في كذا ومش عاوز يجيبك ايه يا عم الكبت ده على فكره انت على فكره انا اعرف واحد ابو احمر كده فيه قتله ومش عارف ايه ودفنه في كوريا ومحدش عارف حاجه عنه انت يا عم انت ليه كده والدك بيعمل كده ومش عارف ايه 10000 جنيه يعني ايه ايه اللي هيحصل يعني ايه المشكله يعني راتب شهر شهر ونص ايه المشكله يعني ده عشان ابنك يعني وانت انت عندك كام ابن يا اخي فانتوا ليه يا ماما بتضيقوا علينا وليه مش عارف ايه والكلام ده كله هو قاعد يبص لاسلام الله يهديك يا اسلام فقاعد يبص لي فينظر الى من هو فوقه فشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لابو ذر اوصاني بالا انظر الى من هو فوقي مش كل شويه وانت داخله البيت بتاعك تشوفي اه شفتي جابوا عربيه جديده شوفي ده مش عارف فين ده داخله بيتها عامله ازاي ده شوفي مش عارف فين ده داخلين معاهم شنطتين الله اكبر طبعا النظر اللي من معاهم فوق هتبتلى بايه واحد هتزدري نعمه الله عليك مش هتشوف النعمه نعمه ايه اللي انت شايفها واحد يقول لك شوف النعمه اه انتوا بقى شاطرين بقى كل شويه يا ماما تقولي لي النعمه النعمه النعمه كل الناس عندهم عين كل الناس عندهم بق وكل الناس عندهم مش عارف ايه وكل الناس عندهم ايد بيشوحوا بيها زي ما انا بشوح دلوقتي فهو شايف ان الناس كلها عندها مش عارف ايه الكلام ده كله نسال الله العفو والعافيه اه شوفي صاله فلانه شوف رحنا شفنا ثلاجه الله اكبر عليها ادي الازواج ولا بلاش ثلاجه ايه حاجه كده مش عارف كام ادم مش انا اللي مش عارف ادخل فيها ده هتدخلي ايه مع غلاء الاسعار ده المهم اوصاني بألا انظر الى من هو فوقي وان انظر الى من هو دوني فاول حاجه هيبتلى ان يزدري نعمه الله عليه ايه حاجه تانية الحسد تلاقي عندك بقى عندك حسد بقى بعد ما كنت كده اخت ملتزمه من اهل الاستقامه وقلبك رايق وعقلك رايق بقيتي مبتلى بايه بقى عندك احتقان مع- بقى عندك احتقان للنعم المفقودة ولم تعد عندك احتضان للنعم الموجودة عدش خلاص بقيت العبد الكنود بقيت المرأة الكنودية بقى البيت اسمه كده بيت الكنود يقول لك فين بيت الحاج فلان يقول لك الكنود اه اول يمين لا غالبا هيبقى كنود يبقى اول شمال مش هيبقى اول يمين خالص فالمهم نرجع اوصاني خليلي بألا انظر الى من هو فوقي وان انظر الى من هو دوني شوفوا لكم أن تتخيلوا المقطع ده لو تم في الحياة إيه اللي ممكن يحصل؟ إيه اللي ممكن يحصل في الحياة؟ تلاقي الدنيا رايقة وبتاع ومش مكسوف وانت راكب عربية فيات 24 بتكح على الطريق عادي جدا ليه؟ انت مش شايف الناس أصلا ليه قاعد بتعدي على مين؟ شايف انك الحمد لله أحسن من التوك توك المكشوف أديك مستور احسن من الراجل اللي مستني اي حد ياخده على الطريق احسن من ليه انا لا اراكم انا منغمس في نعمه ربي خلاص انا من- منغمس في نعمه ربي لكن طول ما انت شايف اصلا انا مش عارف ايه الحذاء بتاعي وشكله كده لا يليق بيا ايه يا عم انت هتخلي انت بادئ بالحذاء خلاص اللي بيوصلك من نعلك خلاص هي دي نظرته اشغل بالك ما تشغلش بالك منه لكن اللي يبص لك من راسك وعقلك و- خلاص ده اللي تحق انك تركز معاه يبقى اوصاني بألا انظر الى من هو فوقي وان انظر الى من هو دوني طيب ده اللي ايه النصيحه الاولى طب بعد كده وهم نصيحتين في نصيحه يعني طب بعد كده واوصاني بحب المساكين والدنو منهم يا جمال الاوصيه والوصايا حب المساكين تحبهم تحبهم طب ما انت ممكن تقولي على فكره انا بحبهم قوي بس شفت الجمله الجمله اللي بعدها والدنو منهم انك تقرب قرب خلاص فكن بهم اقرب وارفق فاوصاني ايه بال... انك تقرب لان في ناس ممكن ما تقربش لكن الدنو منهم سبحان الله تلاقي شيماء التجمع تعزمك على حنتها وفي رواية عقيقتها ولا وليمتها ولا أي حاجة تلاقيك إيه جارية طيب يا عيني وشيماء بتاعة آه، ضرب التبانة بتاعة إمبابة ولا بتاعة مش عارف إيه الناس اللي لا لا لا ما والله أصل عندي امتحانات عندي امتحانات آه، آه، بقي بيوجعني عيني بترف ما شفتش الرسالة ليه اصلها بنت مسكينه وغلبانه وبتاع بقى و... ومامتها بقى كل شويه بتيجي تقول لي ما شاء الله شيماء التجمع جت وتسلم عليا وتحضني و- وبقى احيانا ما بتكونش ايه يعني آه، لبسها حلو فبيبقى فيه تراب كده وانا طالعه على السلم الصراحه يعني بلاقي قطط كده وبتاع كلام مش مش قد كده طب ما هتعملي ايه في قبرك عم التراب يهال عليكي والله اللي الناس دي هتروق عليكم في قبركم لو اهتمتوا بيها خلاص عبد الرحمن يا شيخ انا هعدي على حضرتك اخدك ان شاء الله بالعربيه واحنا رايحين الدرس مع لا والله عبد الرحمن وما لا لا لا والله هاجي اخد حضرتك بالعربيه ما انت عارف ان عربيه عبد الرحمن ما شاء الله سكودا الموديل السنه دي. اه طبعا خلاص عبد الرحمن ماشي ما فيش مشكله ما فيش مشكله عشان تاخد الاجر ما فيش مشكله طب اللي معاه لانسر بقى من التسعينات لا الله يسهل لك يعني انا انا مش هدي الدرس النهارده الله يعينك طب ليه يا عم ما تروح مع مع ده خمس دقايق وده خمس دقايق لا معلش يعني يعني أصل السكودا بتساعدك على دخول الجنه من الباب الايمن لا والله يا ايمن انت محتاج تراجع نفسك ان القصه قصه هي دعوه ولا قصه حاجه تانية حب المساكين انك تحبهم عشان كده كان من دعاء رسول الله في خلواته وفي مناجاته اللهم ارزقني حب المساكين اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا يا عالجمال النبي صلى الله عليه وسلم ي- ي- حابب كده حابب يقول يا رب ارزقني الحب ده المسكين ده الذي اسكنه الفقر ومفيش عمل فهو ساكن مش لاقي هو عنده ما يستره في الغداء لكن ما عندوش فطار وعشاء ما عندوش ما يعني هو مثلا احتياجه 3 جنيه هو عنده جنيه ونص الفقير ما عندوش ال- ال- ال- ال- ال- المسكين اللي عنده تحت التلاتة جنيه فوق الجنيه وتحت التلاتة جنيه واخدين بالكم فشوف سبحان الله عما الإنسان يصل لهذا العمق فيقول وأوصاني بحب المساكين أوصاني بحب المساكين فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيدعي على نفسه بالفقر لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى من غنى يطغيه وهو القائل اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن سواك فكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يكفه وحب المساكين الناس اللي يكون مع في مسكنة قلب حتى وإن امتلأ الجيب لكن قلبه قلب المساكين ف والمسكنة مش مسكنة لبس مش مسكنة مع- المسكين ده يا جماعة مش دايما شعره منكوش ولبسه عليه تراب لا بالعكس ممكن يكون أفضل ألف مرة ألف مرة من لبس الغني ليه؟ لأن في حاجات م- ملهاش علاقة خالص بالفقر النظافة والنظام والصدق والكرم والحاجات دي ملهاش علاقة بالفقر والغنى لها علاقة بجودة التربية والبيئة اللي انت خرجت منها وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم ليه؟ لأن المساكين ما عندهمش حاجة تخلي الناس تقرب منهم ما عندوش سكن ما عندوش عربية ما عندوش كذا ما عندوش كذا مرة في يوم من الأيام أحد مشايخي قال لي في شاب كده داعين النهاردة على ولمته فتعالى ندخل عليه السرور وكده كنت انا مع الشيخ وكده فكنت عاوز قال لي تعالى ندردش كده فاحنا داخلين فلقيته كده ايه راح داخل قريه القرية دي قابلنا فيها جرار حاجة من الاتنين ده هو يعدي لا احنا نعدي والتاني هيعدي فين هيقع في المية فعصر العربية بقول له انت هتعدي ازاي قال لي ربنا يسلم بقى فسبحان الله المهم ايه عدينا ورحنا وبتاع والكلام ده كله هو شيخ من علية القوم يعني و- فروحنا العجيب ان هو إيه، كان معانا احنا سيارة والشيخ معاه سيارة سيارة الشيخ شوية متواضعة واحنا السيارة بتاعتنا شوية إيه، يعني متكبرة شوية فهو قال سيبوا عربيتكم ها، تعالى تعالى بعربيتي فقلت له قال تعالى بس نعم. فبقى واحنا في الطريق كده قال اصل الاخ ده يعني إيه، طيب ومش عارف ايه والكلام ده كله فايه عاوزين آه، ندخل عليه السرور فروحنا فلما دخلنا الاخ آه، الوليمه على السطح عنده فطلعنا على السطح الدور الثاني او الثالث مش فاكر فلما طلعنا آه، فالاخ مسكين يعني هو ده حياتهم يعني فجايب بقى ايه آه، كلا- يعني اكل بدائي خالص و وفي سلطه كده والدنيا وبتاع وطبعا وطبعا هت- هتخلص هتغسل ايدك فين هو الاخ واقف كده معاه صابونه ومعاه حله وفي شفشق كده ميه هيصب عليك فاحنا بقى قاعدين بقى ناس يعني ابتولينا ان احنا ظاهرا من الناس اللي شويه يعني آه، ليهم حال ظاهر والله اعلم بالباطن فقعدنا فطبعا انا آه، في واحد معايا مترف جدا جدا م- آه، رفيقي اللي كان معايا وهو من علية القوم م- آه، في الدنيا يعني اللي هي لا تساوي جناح بعوض ف مش عاوز ياكل فبعدين راح موطي عليا كده قال لي الدبان مالي المكان انا مش عارف احط ايدي في اي حته فانا بضحك فالشيخ بيقول لي بتضحك على ايه فقلت له فلان بيقول لي كذا فقال له لا يشعره هو الاخ هيعمل ايه هو يعني هو دي هو ده قريته وده بلده والاخ على السطح فهيعمل ايه في الدبان يعني وهو الدبان بعيد عن الاكل اه بس ايه منتشر في الهواء فقال بصوا في عيش في الكيس افتحه وحاول آه، اتقطع كده في العيش وحاول تاكله العيش اللي ايه في الكيس ده وبدات انا والاخ بقى ايه ناكل عيش واتلكمنا عيش من الايه من القصه دي وجينا نقوم قال يلا عشان نغسل ايدينا فقاعدين احنا بقى هنغسل ايدينا على العيش يعني قال اه يلا تعالى تعالى تعالى صب عليا يا محمد فانا رحت صبيت عليه وهو بيصب عليا وهنمثل بقى ان احنا بنغسل ايدينا يعني وبتاع ومشينا وكان موقف شوفوا عدى عليه اظن 16 17 سنه بس ما زال يحفر في قلبي كثيرا فهي ديت في حين لو الاخ ده من عليه القوم ودعانا كنا يعني رحنا جاري هو ده اوصاني بحب المساكين والدنو منه والدنو منه واوصاني ان اصل رحمي وان أض... عيب قوي قوي قوي تدور على المسكين امتى انا ماما ماتت وعاوزه حد يغسلها طب شوف كده المعلمه هند مين هند يا سيدي البنت اللي هي في قريه كذا اللي التوبه جايه دي تبقى في الجامع دي وقاعده ورا ما هي دي مغسله اموال يا اول مره تعرف هند المسكينه يوم ما تيجي تغسل ماما وانت اول مره تعرف احمد المسكين لما جه يغسل بابا ويغسل ابنك يا لك من لئيم فعلا كما قال النبي انما تنصرون بضعفائكم اوعى تكون فاكر يعني في يوم من الايام سعد بن وقاص سعد خال النبي اللي كان بيفتخر بيه ويقول ده خالي وروني انتوا خالكم فليرني احدكم ايه خاله في يوم من الايام ابنه بيقول ابن سعد رضي الله عنه بيقول على ابيه انه راى ان له حظ على غيره فالنبي هو بيوزع الغنائم ففي فقراء ما طلعوش فالنبي قسم لهم فهو بيقول له يا رسول الله هم هنقسم لهم ايه وده هم ما لهمش ايه بلاء حسن معانا وكده فقال يا سعد انما تنصرون بضعفائكم بيقول له خلي بالك وانت بتقاتل يا سعد وانت كنت فاكر يعني ان هو ال ال النصاب النصر ربنا جعله سبب منك ووجود امثال هؤلاء معانا آه، في 2014 2015 قعدت ح- مره مع حد من الحكماء من اهل اللي- الخير عدينا على حد مسكين جدا بس قلبه مش مسكين قلبه ما شاء الله عليه حاجه غني جدا بالله ويمكن الحاجه الوحيده اللي فقدها هو المال في ناس كده لم يفقد الا المال وفي واحد لم يكسب الا المال المهم الشخص ده واحنا قاعدين معاه فبعد ما مشينا كده فالشيخ بيقول لي انت تعرف لعل الله جاعل بلدنا ديت وحافظ الجزء اللي باقي فيها بسبب وجود أمثال هؤلاء إن الناس ديت لسه موجود إن في شخص شخصيات زي دول موجودين بس وإلا المفترض يعني جدار يأجوج ومأجوج ينزل علينا بسبب اللي المشاكل اللي احنا بنعملها دي لكن لعل لعل الله سبحانه وتعالى بسبب مجموعة من دول عاملين نصاب عدم نزول العذاب العام سبحان الله وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت أنت تصل أصله بيقطعوني مش بيردوا على الواتس واتصلت بيهم وقالوا لي واعملوا لي وبتاع والكلام ده كله يعني أدبروا آه وأن أصل رحمي وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت وأوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم وأوصاني ألا وأوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم يا وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا وأوصاني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة ختامها متعة اللي هي إيه أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لن أتحول من حالي الأدنى إلى حالي الأعلى ولا قوة تعينني إلا بالله كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له الوصايا ديت اللي هيصعب عليك فيها لينه بالحوقلة اللي تلاقيه صعب خففه ويسره بالحوقلة يا أبي ذر كلام ذهب ذهب ذهب قناعة تلاقيها فيها رضا تلاقيه فيها آه حاجة كده جميلة جدا وفي يوم من الأيام يقول له يا أبا ذر إذا طبخت مرقة أما تيجي تعمل مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك مين بيعمل الحديث ده أما تيجي تعمل يا سيدي بكتر المرقة كده ظبط الدنيا والله العظيم انتم محتاجين كلكم كل النساء يفعلوا مشروع وصية النبي لأبي ذر في الجار صحيح مسلم الحديث ده بيقول له لما كتر من المرق وزود في الكمية ويرسل يا سيدي طبق زيادة اعتبر النهاردة اعتبر النهاردة ابن اختك جاي ياكل مع مع الاولاد هتزودي طبق فبيقول لك زود طبق ودي بس انا جيراني ناس من عيلة القوم يا شيخ ومش هيقبلوا حاجة زي ده يا سيدي هيقبلوا من الحلويات هيقبلوا من الحلويات بتاعتك اعمل حلويات وزود كده ايه قطعتين ثلاثة وتواصل ما انت لو تواصلت هتلاقي الحاجات دي بت ايه آه تمام يعني طبعا المرأة مع المرأة والرجل مع الرجل ها عشان ما فيش حد يلخبط الدنيا فيا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك طبعا الحديث ده نساء كتير بتحبه ليه عشان تفعله وتعمل كده الجنان لا شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا أبا ذر إذا طبخت يعني أبو ذر ممكن يطبخ أهو شفت بقى اه قوم اطبخ فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير هيبقى معنا مجلس لأبي ذر لعل إن شاء الله يكون إحنا طولنا شوية وفاء لأبي ذر فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم أنا مدرك كويس أوي إن في بعض النصائح وبعض الوصايا ديت ربما تكون بقت من السنن المهجورة والحاجات الغائبة عننا ومن المعاني المهجورة والمفاهيم اللي, اللي اتهجرت كتير أوي عادي لأن هي كانت مهجورة في بداية الإسلام ونبي الأنام ريح الأنام لما قال لهم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء أنا عارف إن حضرتك هتلاقي بعض الغربة في بداية الوصايا ديت بس اللي هيسليكي إن في طوبة طوبة ديت شجرة في الجنة يسير السائر تحت ظلها مئة سنة لا يصل لها إلى نهايتها فوانت بقى بتعملي الحاجة اللي زي ديت بص على الظل بص على الجنة شوفي الطوبة وراحة راحة في القلب عم تكون كل الناس في اتجاه وانت ماشي في اتجاه تاني فقط عشان مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخفف الغربة الحوقلة كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم وأسأل الله لي ولكم حسن العمل حسن الخلق حسن الاتباع وحسن الختام